أقرأ بنعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا لوقا البشير في الإصحاح 14 عدد 25 وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين من النعم الكثيرة التي يعطيها الله لنا في كل يوم أننا نبدأ بداية جديدة في كل صباح ولذلك تعلمنا كنيستنا في كل صلاة باكر نصلي ونقول احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا ولأننا في بداية العام القبطي الجديد وأيضا بعد يومين يبدأ العام الدراسي في مصر ومدارس مصر وكليتها عشان كده حبيت النهاردة أتكلم وياكم عن البداية البداية البداية خطوة أولى قد تؤدي إلى نجاح وقد تؤدي إلى فشل وقد تؤدي إلى وصول أو تؤدي إلى أن يتوه الإنسان لكن مهم في الخطوة الأولى دي وعلشان كده الفلاسفة قالوا البداية هي نصف العمل يعني مجرد واحد يبتدي عمل ده يعتبر نص لأن البداية تحتاج طاقة تحتاج فكر تحتاج عزيمة عشان الإنسان يبدأ وفي التدابير الرهبانية يقول كده اذكر أول يوم دخلت فيه الدير لأن أول يوم ده له مشاعر خاصة وهو البداية وبالتالي ده ينطبق على كل حاجة حتى عندما نحتفل بعيد الميلاد عيد ميلادك الشخصي أنت تحتفل ببداية وجودك على الأرض بداية حضورك وظهورك كإنسان تحيا على وجه هذه البسيطة وموضوع البداية ده موضوع كبير خالص لو كانت بدايتك بداية العمل أو الدراسة أو الخدمة أو التكريس أو الرهبنة أو الزواج بداية جيدة هذا يؤدي إلى نتيجة جيدة أما إذا كانت البداية مش طيبة أو حصل انحرافات في الطريق توصل بالإنسان إلى نهاية غير طيبة ايه فكرة البداية بصفة عامة فكرة البداية بنحطها في ثلاث خطوات رئيسية للإنسان اللي عايش في مخافة الله أنك في أي عمل من اللي أنا ذكرت نوعيتها أنك تبدأ ويبدأ هو معك لما تبتدي هتلاقي النعمة حاضرة ويد الله عاملة مجرد انك تبتدي والبداية دهيت مش معناها النعمة ما كانتش قبل كده النعمة موجودة وشغالة وحاضرة ويمكن في مرة آه ذكرت أمام حضراتكم لما آه في رسائل الملائكة لكنا- لملائكة الكنائس في سفر الرؤيا في الرسالة السابعة لملاك كنيسة اللودوكيين يقول كده في العدد عشرين في الإصحاح الثالث ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع واقف المسيح ويدق الباب ده عمل نعمة يجي عمل الإنسان إن سمع أحد وفتح السمع والفتح ده عملك أنت البداية هبتدي أسمع وهبتدي أفتح أدخل وأتعشى معه تكميل العمل بالنعمة وبالحضور الإلهي عشان كده أول خطوة في البداية بصفة عامة أنك تبدأ ويبدأ هو معك ودي خطوة بنسميها خطوة المعونة أو النعمة يعني عندما تبدأ بإخلاص بجدية اعلم أن الله يبدأ معك وعلى رأي من كلمات الجميلة اللي قالها المتنيح البابا شنودة قال عبارة كده عندما توجد النية الله يعطي الإمكانية تبتدي خطوة المعونة يبقى بداية صح الخطوة الثانية انك تبدأ وتكون صاحب مبادئ ما هي كلمة مبادئ جاية من بدأت ومجرد ان انا اقول لك ان فلان اي انسان صاحب مبادئ آه، بسرعة بتعرف ان آه، هذا الفلان شخص جيد لانه يملك مبادئ والمبادئ هي النقط التي يبدأ منها الانسان تفكيره في العمل في الدراسة في الخدمة الى اخره كلمة مبادئ كلمة مهمة جدا وبالتالي لكيما يكون مسيرتك الحياتية صح لازم يكون عندك مبادئ يقول لك فلان عاش من أجل المبادئ عنده مبادئ في حياته فالبداية الأولى خطوة المعونة وخطوة النعمة ثم تأتي خطوة الجهاد وهذا الجهاد لكيما يكون قانونيا يحتاج أن يكون فيه مبادئ ولا تتخلى عن مبادئك لكيما يصلح الله طريقك تيجي تقول لي ده يهوذا ابتدى كويس يهوذا ده كان تلميذ من تلاميذ المسيح اقول لك اه وحضر ويا ربنا يسوع المسيح معجزات كثيره واستمع إلى تعاليم كثيرة وشاف تلاميذ إخواته طب إيه اللي خلاه ينحرف لم يكن عنده هذه المبادئ كانش عنده مبادئ ولذلك نجده سريعا يتخلى عن موقعه ويستهين بسيده وانتوا عارفين بقية القصة مبادئ عندك مبادئ في حياتك ستكون حياتك سعيدة وناجحة مبادئ دي هتجيبها منين المصدر الرئيسي لمبادئنا وحياتنا هو الكتاب المقدس هو الوصية الإلهية بستمد منها الموهب المبدأ بتاعي اللي بعيش بيه إن عشت بالمبادئ تجد حياتك من خطوة لخطوة لخطوة وبتحافظ على هذه المبادئ جيدا يكتمل طريقك وتأتي إلى نهاية الأمر اللي هي الخطوة الثالثة بقى إن اللي ابتدى معانا الخطوة الثالثة دي يكمل معانا لنهاية الأمر ويقول لك كده نهاية أمر خير من بدايته الخطوة دي خطوة الكمال يبقى في خطوة النعمة وفي خطوة الجهاد وفي خطوة التمام الجهاد الروحي طبعا في المثل اللي قريته دلوقتي في إنجيل معلمنا لوقا يقول من منكم وهو يريد أن يبني برجا تاخد بالك من فعل يريد عنده رغبة كويس يجلس أولا ويحسب النفقة لازم لازم يكون عنده مبادئ ولازم يكون عنده خطة أو زي ما بيسموها في علوم الدنيا النهاردة يسموها خريطة طريق خريطة الطريق ده مش تعبير سياسي ده تعبير في التربية يعني الأم لما تقعد ويا ابنها أو بنتها وتسلمه خبرة الحياة هي بتسلمه خريطة طريق وفي كتاب مشهور قوي بره كتاب صغير جدا بيتكلم عن شاب وصل 18 سنة وسجل كل المبادئ اللي اتعلمها من والده ووالدته فطلعوا حوالي كده أظن 180 عبارة فجمعهم في كتيب ونشرهم وقدمهم هدية في عيد جواز والده ووالدته ان دول علموني وقال له قال كده خريطة الطريق التي استلمتها من أبواي يحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل فابتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل من كده أحب أن أنا أذكر قدامك نوعيات من البدايات هناك البداية الكاملة أو البداية الحسنة أو البداية الصالحة أو ما نسميه بداية الأبرار أو عزم الصديقين هو عايز يبتدي وياخدها جد تخيل كده ويايا طالب هيبتدي بعد يومين الدراسة في سنة من السنوات المهمة شهادات مثلا من أول يوم وخدها جد وقال لنفسه كده الجدية دي هتاخد سبع تمن تسع عشر شهور ويعني هشد على نفسي وابتديها جد فتكون النتيجة نتيجة جد ونتيجة مفرحة يقول لنا في رسالة فيليبي قديس بولس الرسول إن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح يكمل العمل واحد ابتداها جد ابتديت مشروع ابتديته جد ابتديت ارتباط وتكوين أسرة ابتديته جد هذه هي البداية الصالحة ابتدي التكريس بالمثل ده النوع الجيد اللي بيؤدي إلى نتائج طيبة لكن توجد بدايات أو نوع آخر من البداية نسميها بداية ومتأسف في التعبير ولو أنه تعبير في الإنجيل بدايات الأغبياء أو البداية الخاطئة قديس بولس الرسول بيكلم أهل غلطية في آسيا الصغرى ويقول لهم كده أهكذا أنتم أغبياء أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد واحد ابتدى بالروح والروح دي أسمى من الجسد طبعا فابتدى الطريق الروحي ابتدى كويس تتجدد ولكن بعد ما ابتدى شوية توقف ورجع مش رجع لنقطة البداية ده ابتدى يرجع بقى زي ما بيقولوا كده بالماينس بالسالب يا ريته ما ابتدى وهذه البداية كانت بالروح ولكن حاول أن يكملها صاحبها بالجسد يهوذا ده مثال مثال صارخ وإن كان بطريقة نسبية ناخدها من بطرس الرسول وده لحق نفسه أو ناخدها من توما توما الرسول أيضا وناخدها من آخرين يعني كان واحد يبتدي صح يبتدي خير ويكمله بشر بداية خاطئة وبداية بداية الأغبياء النوع الثالث من البدايات البدايات الناقصة ودي ممكن تسموها كده البدايات يعني المؤقتة أو الهوائية واحد سطحي سطحي في علاقاته في معاملاته واحد كده اتأثر بحاجة طارئة ففكر انه يروح يكرس حياته عن غير أساس أو يدخل دير أو يرتبط ارتباط كده شاف إنسانة أو هي شافت إنسان بطريقة ما فيهاش دراسة ما فيهاش تركيز ما فيهاش عمق هذه نسميها بداية المستهزئين المستهزئين يعني الذين زي ما بيقول لنا هنا الكتاب يبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به خالص طب ليه لأن أيضا هذا الإنسان ابتدأ دون أن تكون عنده مبادئ خالص القديس بولس الرسول شاول الترسوسي ولد إنسان وتعلم الناموس عند قدمي غمال إيد وظن أن مبادئه اللي اتعلمها في الناموس هي المبادئ الصح ولكنه وتمادى في غيه وفي عنفه ولكن عندما ظهر له السيد المسيح على أبواب دمشق وابتدى يعرف ان اللي أنا ماشي فيه ده مش مظبوط وابتدى يفهم وابتدى يحط قدميه على البداية الصحيحة يقف قدام الله ويقول له يا رب ماذا تريد أن أفعل ويبتدي الله يساعده بخطوات تروح كده وتعمل كده وبعد أن قضى فترة الخلوة في الصحراء العربية حسب نص الإنجيل في سفر الأعمال يتغير ويتحول ويمكن نعرف ان احنا كل يوم لما بنصلي وبنقول احفظنا ولنبدا بدءا حسنا طب ما انا قلتها امبارح واقولها النهارده ولو ربنا عطانا العمر بكره وهكذا كل يوم الحكايه ان الانسان يحتاج باستمرار انه يصوب الطريق بتاعه ممكن ينحرف انحراف بسيط لكن ما يبانش عشان كده موضوع البداية يجب أن يوفر له الإنسان كل إمكانية للنجاح ويبتدي يبتدي ويمشي في الخطوات اللي رسمها أو اتحطت قدامه وهو كل الثقة ويد الله تكمل معه يمكن السؤال دلوقتي ازاي مبادئنا التي تحكمنا تجعل طريقنا سليم عايز احط قدامك ثلاث مبادئ رئيسية تجعل طريقك بداياته ونهاياته ترضي الله أول مبدأ يصلح في كل طريق تسير فيه هو مبدأ الأمانة الأمانة أمانتك إخلاصك وفائك أمانتك اليومية ده يمكن اليومية مش مظبوطة أمانتك الحياتية كن مع كل نفس أنت اخترت طريق معين من كل الطرق التي تتاح أمام الإنسان اخترت الطريق فاسلك فيه بأمانة متناهية يمكن أقرب مثال وكلنا نعرفه مثل القديس يوسف الصديق وكيف كانت أمانته حتى وهو في السجن حتى وهو في بيت فوتيفار كيف حتى وهو يسرد أحلامه أمانته حتى وهو يفتقد إخوته وسلامتهم أمانة والآية في الموضوع ده واضحة جدا كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة يعني الأمانة دي مثلا مش وإحنا صغيرين وإحنا كبار لأ أو إحنا في مسؤولية صغيرة لما نبقى في مسؤولية أكبر تبقى لأ أمانة في كل العمر كن كن أمينا إلى الموت فيها استمرارية وفيها خصوصية لك أنت وفيها شكل من أشكال من أشكال الشخصية كن أنت أنت في أسرة كن أمين في الأسرة أنت في دراسة كن أمين في الدراسة أنت في عمل كن أمين في العمل مرة شاب ابن الشبان سافر لدولة عشان يشتغل فيها فهو برغم انه خريج الجامعة لكن اشتغل آآ آآ زي نقاش حاجة كويسة فراح في بيت يملكه حد من هذه الدولة واتفقوا اياه علشان يعمل نقاشة في هذا البيت فالراجل صاحب البيت خلاه يشتغل الشغلانة اللي هتاخد عشرين يوم وجه في اليوم التمنتاشر عمل وياه خناقة عشان يطرده وما يدلوش أجرة الشغل اللي عمله طب الشاب ده أمين يعمل ايه خلاص اطرد مع انه ما غلطش راح لصاحب الراجل العمل او صاحب البيت وقال له خلاص انا همشي بس اسمح لي اكمل لك الشغل لان امانتي ام اتفقوا وياك ان الشغل عشرين يوم انا فاضل لي يومين اشتغل ومش عايز الاجر فالراجل صاحب المكان مش قادر يقبل الكلام ده فقعد على ايديه ال 48 ساعة دول يلاحظوا لألا مثلا يخلي الشغل اللي موجود شكله وحش أو يتلفه بأي صورة من الصور المهم شك فيه أما صاحبنا ده أو ابننا ده ابتدى يعمل بكل همة الشغل اللي ناقص وبكل إجادة والراجل قاعد مستعجب بعد ما خلص خلاص ماشي مش هياخد اجرته والقصة دي حقيقية اعرف صاحبها او اصحابها يعني لان اعرف كمان الراجل في الدولة العربية دي إيه قال له ليه عملت كده قال له امانتي تخليني اعمل كده المهم هذا الرجل قال له انا مش عايزك تسيبني تفضل ويايا وتمسك شركاتي وتدير العمل بتاعي عنده أعمال كتيرة وتدير العمل بتاعي وما زال يعمل معاه بقاله مثلا 10 12 سنة وربنا عطاله خير كتير خالص بسبب الأمانة أمانتك أمانتك أمانتك على المكان اللي انت فيه العمل اللي انت فيه مش شرط ان صاحب العمل يبقى شايفك الأمانة دي من جواك أمانتك في دراستك في اجتهادك أمانتك في وسيلة المواصلات اللي بتركبها بتستخدمها أمانتك في الشارع اللي بتمشي فيه أما الأمانة الكبرى فهي أمانتك في وقتك في الدقايق والساعات وأمانتك كل يوم أول مبدأ يجعلك تبدأ جيدا هو أمانتك المبدأ الثاني النظام أو التدقيق يقول كده انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة نظامك نظامك يعني ان انت ماشي في حياتك بخطة منظمة احيانا الانسان يشغل نفسه في اكتر من حاجة في نفس الوقت في نفس الوقت طالب عايز يشتغل وعايز يرتبط وعايز يسافر بره كل الحاجات دي وهي بعضها تكون النتيجة انه ما يحققش نجاح في حاجة واحدة الحياة المنظمة والحياة المتتابعة خطوات في الخدمة في التكريس في الرهبنة في الزواج في الإمكانيات ده ممكن الإنسان يبتدي وعمال يقعد في شغلانة يقعد فيها شهرين ثلاثة ولا خمس ست شهور يسيب الشغلانة ويروح لشغلانة تانية وبعدين يسافر في حتة وبعدين يفشل حاجة مش منظمة أما الإنسان الذي يجعل النظام هو البداية وأحد مبادئه بيذاكر بنظام بياكل بنظام عبادته بنظام تكريسه ايضا بنظام حتى في اسرته يوجد هذا النظام النظام ليس هو التزمت طبعا ولكن النظام الحياه المنظمه في كل شيء والهنا اله نظام وليس اله تشويش والنظام يخلي الإنسان يحقق نتيجة سريعة أحيانا الواحد يبقى العمل هياخد وقت قصير وبعدين من قلة النظام ياخد وقت أطول طب ما هو ده وقت ضايع وقت لا يحقق شيء في المشروعات الكبرى المشروعات الكبيرة الشركات الكبيرة اللي بتعملها تقول كده باقي من الزمن مثلا 84 يوم باقي من الزمن 83 يوم وأحد إنجازات الشركات الكبرى لما بيتكتب في السي في بتاع الشركة مش بتاع الأشخاص إن المشروع ده كان هياخد 10 شهور خلصناه في تسعة أنا فاكر مرة شركة بره كبيرة حكولي عنها إنها خلصت العمل بتاعها قبل ميعاده بست أيام فانا قلت يعني ايه ست ايام دي يعني تفرق في ايه قالوا لا ما هو اليوم تاخير بمليون جنيه او مليون يعني العمله بتاعتهم اليوم تاخير فانه يوفر بدري كده ده يحسب انجاز وده امر في منتهى الاهميه ان اللي عايز يبتدي ويمشي ويكمل ويوصل لازم يكون منظم في كل خطوة شوف كنيستنا الرائعة يقول لنا مثلا في صلوات الأجبية المزامير تقول لنا عايزين نعيش حياة المسيح عبر اليوم فتدينا صلاة باكر الساعة 6 الصبح صلاة الثالثة الساعة 9 وصلاة الساعة السادسة 12 الظهر وهكذا لغاية النوم ونص النيل تلاقي اليوم كده مليان بالصلاة وبالعمل عملية منظمة واحد يجي يقول وهي الأجبية دي لازم ده كلام بنكرره يقول لك ما تنساش ده الأجبية دي بتغرس فيا مبدأ من المبادئ الهامة جدا وهو مبدأ النظام النظام في حياتي في حياتي الروحية أو حياتي التعبدية النظام لما تتابع ويايا رحلات القديس بولس الرسول تلاقيه في أول رحلة ابتدى في دايرة صغيرة لما تدرسها على الخريطة في الرحلة التانية تلاقي الدايرة كبرت شوية خد خبرة الرحلة التالتة أكبر وأكبر نظام عمل بيتبنى لذلك مفتاح النظام في كل شيء في كنيستنا في حياتنا الروحية الشخصية في ممارستنا في خدمتنا نظام هو المبدأ الثاني الذي يجعل بدايتك صح ونهايتك سعيدة أما المبدأ الثالث قلت لك أول مبدأ الأمانة مبدأ تاني النظام أو التدقيق المبدأ الثاني الهمة أو الحماسية أو إن شئتم سموها الاجتهاد كتاب يقول لنا ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة ويقول لنا في موضع آخر الرخاوة لا تمسك صيدا الرخاوة لا تمسك صيدا في واحد قلبه مجتهد في واحد في دراسته مثلا لأنه منظم فهو مجتهد واجتهاده متوزع على نظامه على الأيام بتاعته وهذا الاجتهاد عمال يحصل نتيجة ورا نتيجة الهمة تجعل الإنسان دايما كده زي إنسان شبعان شبعان بمعنى أنه راضي هو عمال شوية بشوية اجتهاده الروحي ولذلك تقرأ معي في أفسس ستة في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أفسس في الإصحاح السادس يتكلم عن حياة الجندية الروحية ويأخذ من ملابس الجندي الروماني معاني روحية الخوذة خوذة الخلاص ترس الإيمان درع الحق وهكذا الإنسان اللي دايما عنده نوع من التشجيع الداخلي في واحد أبسط كلمة تهبطه وفي واحد عارف سكته لأنه شايف هدف عايز يوصل له أحد التشبيهات اللي بيستخدموها في هذا المجال لما تبقى في مجموعة من كلاب الصيد في الغابة كلب منهم يلمح الفريسة فتكون نتيجة انه يطلع يجري تأخذ كلاب الغابة نفس الفكرة وتجري وياه لكن ما شافتش الفريسة يفضل هذا الذي رأى الفريسة يظل في اجتهاده إلى أن يفوز بها لو تلاحظ هتلاقي الكلاب الأخرى ابتدت في وسط الطريق تتهاوى وترجع وتبعد فالإنسان الذي يرى هدفه يجتهد إليه يتحمس إليه عارف حتى لو كان له في وقت من الأوقات أنه جاله شوية فطور كده شوف في ملاك كنيسة أفسس يقول له كده أنا عارف تعبك وأعمالك وصبرك وجهادك وأنت مجتهد بس عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى اذكر من أين سقطت وتب يعني خد بالك من الحديقة وارجع كمل الطريق شيء مهم جدا أن الإنسان يرى الهدف الذي يسعى إليه هدف النجاح أو هدف تكريس القلب أو هدفنا في الخدمة تتويب النفوس وإعداد كل نفس للسماء هدف هدف حطه قدامي فوجود الحماسية أو الاجتهاد ده يجعل الإنسان دائما يرى الهدف الذي يسعى إليه إذا الأمانة والنظام والاجتهاد هي ثلاثة مبادئ تساعد الإنسان في أي مكان وفي أي زمان وفي أي مجال إنه يبدأ بدءا حسنا وينتهي نهاية حسنة الإنسان هو في هذه البداية بيبقى نفسه يعرف الطريق إيه زي السؤال المشهور اللي كتير بتسألوه أنا عايز أعرف مشيئة ربنا أو عايز أسمع صوت ربنا اعرف ان كانت البداية بداية جيدة ويستمع الانسان كده للصوت بتاع ربنا يسوع المسيح وهو بيقول انا هو الطريق انا الطريق بس ابتدي امشي ابتدي اظهر نشاطك ابتدي اظهر امانتك انا هو الطريق يقوم الانسان اللي ماشي في الطريق ويا المسيح اللي ابتدى بداية صح يقول له كده أتبعك أينما تمضي أو زي ما بتقول عروس النشيد في سفر النشيد اجذبني وراءك فنجري اجذبني وراء أنا شايف هدفي المسيح ليه بنشوف بعض الذين ابتدأوا حياة التكريس بأي صورة من الصور ينحرف عن الطريق ما يكملش ليه لان الهدف قدامه صار ضبابيا مش واضح مش شايف خلاص فيبتدي يرجع ويتوه وما يكملش السكه بتاعته زي اللي ابتدى البرج وما كملش واصعب شيء على النفس والنفس البشريه حتى على الشعوب والمجتمعات ان يبتدوا عمل وما يكملش شيء في غاية الخطورة لانه في خسارة من كل شيء خسارة مال وخسارة وقت وخسارة جهد وخسارة تنمية وخسارة تقدم وخسارة نمو يعمل عمل وما يكملوش ولذلك يا إخوتي من الضرورة واحنا في بداية عام قبطي جديد وفي بداية عام دراسي يبدأ بعد أيام قليلة وحتى مجتمعنا بيحاول يبتدي بداية من جديد البداية يجب أن يكون لها مبادئ والمبادئ يجب أن تحترم وهي باختصار هذه الأمانة والنظام والاجتهاد وإن عاش الإنسان في هذه المبادئ باستمرار وبيصحح نفسه أول بأول هيعرف إن حياته, حياته حياة مثمرة والله عطاله عمره ده عشان يفرح بيه البداية كل يوم بنصلي من أجلها وانت بتصلي وبتقول احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا ابتدي كنت امبارح مش كويس كنت امبارح تايه كنت امبارح كسول او في حالة فطور او ماشي كده بلا نظام ايه رأيك واحنا بداية هذا العام القبطي الجديد 1730 تبدأ البداية الجديدة وتبتدي بأمانة في الحاجة اللي انت فيها وتبتدي بنظام وتبتدي باجتهاد يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا في هذه البداية الحسنة وتعطينا ويعطينا المسيح إلهنا أن يرافقنا في الطريق ويكمل عملنا ويكمل نقصنا ويبقى الإنسان شايف قدامه هدف بيحاول يوصل له ومن هدف لهدف ومن نجاح لنجاح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين من الليل يا ذو سبت ذيك يوقع